وبعد فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد اهتم في هذه السورة الكريمة بأمر العفة وبحفظ الفروج بين لنا الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة حكم من خالف أمر العفة فوقع في الزنا والعياذ بالله وكذلك من خاض في هذا الأمر بلسانه فبين لنا الله سبحانه وتعالى حد الزنا وحد القذف والإسلام من رحمته لا يترك المرأة حتى يقع في المحظور ثم يعاقبه وإنما لا بد وأن يضع يد كل مسلم على طرق الوقاية التي من خلالها يستطيع المرء أن يقي نفسه من الوقوع في الفاحشة وفي الزنا والعياذ بالله فبين الله سبحانه وتعالى لنا طرقا وكان من هذه الطرق أن أمر بغض البصر وبحفظ الفرج ولكن الإنسان لن يعيش حياته كلها وهو يغض البصر ويحفظ الفرج إذ أن الجسد له متطلباته وكل رجل وكل امرأة وكل شاب وكل فتاة يريد أن يستنفذ ما لديه من طاقات ويريد أن يقضي حاجته من هنا بين لنا الإسلام وبينت لنا هذه السورة الطريق الصحيح الذي من خلاله يستطيع الشاب تستطيع الفتاة أن يقضي كل منهما وطره دون أن تقع عليه حرمة ودون أن يحل عليه غضب الله بل يحظى برضا الله وكان الطريق هو النكاح الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى ودعت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ودعت إلى المصارعة إليه كما بينا آنفا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهذه الآية التي معنا فيها دعوة صريحة وأمر صريح بأن يسعى أولياء الأمور إلى تيسير أسباب الزواج للشباب وللفتيات وعدم التعسير كما نرى في الوقت الحالي وهذا كما قلت آنفا أمر سيسأل عنه الآباء والأمهات بين يدي الله يوم القيامة فجاء الأمر في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال وأنكحوا الأيام منكم وهذا الخطاب كما قلت للأولياء وأنكحوا أي زوجوا ويسروا وكما فيه أمر بالتيسير على الشباب ففيه أمر أيضا بحسن الاختيار فينبغي على الشاب أن يطلب ذات الدين وينبغي على الأهل أن يطلبوا لبناتهم ذي الدين ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وهذا أيضا أمر حادث الآن كذلك قال الحسن بن علي زوجوا بناتكم بذي الدين إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها بل إن هذه الآية التي نحن بصددها بينت أنه ينبغي علينا أن نختار أهل الصلاح حتى ولو كانوا فقراء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله هذه أمور ينبغي أن نضعها نصب أعيننا وينبغي أن يعلم كل أب وأن تعلم كل أم أنها مسؤولة عن عفاف بنتها ومسؤولة عن عفاف كل شاب في المجتمع فإذا ما يسروا له الزواج فقد شجعوه على العفاف وشجعوها على العفاف وإذا ما عسروا وانكبوا على الحياة الدنيا بعمى وبدأوا يتبعون العادات والتقاليد التي تضرب الإسلام في الصميم ضربة فهم بذلك أصبحوا أعوانا للشيطان وفتحوا باب الزنا وفتحوا باب الخنا على مصراعيه وغلقوا باب الحلال وقلت إن تغليق باب الحلال يسعى إليه الغرب جاهدين وهذا من مخططاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من علامات الساعة يسر الزنا وصعوبة الزواج ونسأل الله السلامة بعد أن تحدثنا في هذه الأمور في اللقاء الماضي وقفنا على عدة تساؤلات السؤال الأول كان يتعلق بحكم الزواج هل هو شيء واجب عليك أم هو أمر مباح أنت مخير فيه لك أن تتزوج ولك أن لا تتزوج خاصة وأن بعض الناس يدعي أنه يريد أن يخلص نفسه لله رب العالمين وأن يعتزل الدنيا والنساء بغرض العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى هذا أمر وهو الذي يتعلق كما قلت بحكم الزواج شرعا هذه قضية خطيرة والعلماء تناولوها بدقة متناهية وجمعوا أطراف القضية ونستطيع من خلال ما جمعوه أن نقول فريق من العلماء وهم أهل الظاهر وهذا مذهب تبناه ابن حزم في كتابه المحلى رأوا أن الزواج أمر واجب لا يخضع الاختيار ولا يخضع لاختيارها فيجب علي ويجب عليها أن نسعى للزواج إلا إذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى فهذا شيء آخر ولكن لا يجوز لي أنا أن أقول لن أتزوج ولا يجوز لها أن تقول لن أتزوج وقالوا إن الزواج مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين ولهم على ذلك استدلالات أولها الآية التي معنا قالوا وأنكحوا والأمر معلوم أنه إذا جاء أمر في القرآن أو السنة فإنه يحمل على الوجوب ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب وعليه فالأمر ها هنا صريح وأنكحوا فالزواج ها هنا واجب كذلك جاء الأمر في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الأمر تناكحوا فهو أمر بالنكاح تزوجوا فهو أمر بالزواج بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والذي تعلمونه جميعا لما ذهب ثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته دين بيسألوا النبي بيصلي قد إيه ويصوم قد إيه ويقوم قد إيه وبيعمل إيه فسألوا عن عبادته فلما خبروا بها كأنهم تقالوها يعني لو حاجة قليلة كده قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حقه أن يفعل القليل ولا شيء ولا يؤثر عليه ذلك لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإن جاز له أن يفعل القليل فلا يجوز لنا أن نفعل القليل لأننا لم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر وليست لنا العصمة كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نغرق في الذنوب والآثام فنحتاج إلى كثير عمل فقال هو يفعل قليل إحنا ينبغي أن إحنا نفعل الكثير فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أنام وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام هؤلاء قال إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله ليس معنى أن الله قد غفر لي وأن الله قد من علي بالعصمة أنني أقعد أو أكسل أو أقلل من عمل لا والله وإنما أسعى وأجتهد إني لأخشاكم لله وفي رواية أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم لله ومع هذا فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأتنام وأنام وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فقال هؤلاء الذي يؤكد وجوب النكاح والزواج قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني فهذا كما قلت يعني أنه من رغب عن الزواج فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه ومن فعله هذا فهذا يدلل أيضا على حرمة أخذ قرار بألا أتزوج سواء كان هذا القرار يتعلق برجل أو كان هذا القرار يتعلق بامرأة هذا ما ذهب إليه أهل الظاهر باقي الفقهاء منهم أحمد بن حنبل ومنهم الإمام مالك ومنهم الإمام أبو حنيفة هؤلاء رأوا أن الزواج يكون واجبا إذا خاف المرء على نفسه العنت وهو قادر على الزواج خاف على نفسه العنت يعني إيه يعني إيه العنت يعني إيه لا لا العنت الوقوع في الزنا والعياذ بالله الوقوع في الزنا فيبقى على وشك أن يوقع في الزنا ومع هذا أبى ألا يتزوج مع أنه برضه في نفس الوقت قادر على الإيه؟ قادر على الزواج فما دمت تخشى على نفسك العنت وأنت قادر على الزواج لماذا لا تتزوج في مثل هذه الحالة الزواج بالنسبة له أمر واجب قالوا فيما عدا هذا فالأمر بالنسبة له سنة ومندوب إذا الوجوب عندهم مش على الإطلاق كما ذهب أهل الظاهر وإنما لا يكون النكاح واجبا إلا إذا خاف المرء على نفسه الإيه؟ العنت وكان قادرا على الزواج الإمام الشافعي عليه رحمة الله بيرى أن النكاح أمر مباح وعليه فيجوز لك أن تترك النكاح إن لم تكن لك رغبة فيه أو إن أردت أن تعبد الله وأن تخلص نفسك للعبادة يعني يجوز أن أنا ما اتجوزش يا شافعي قال نعم نعم ما في مشكلة وما في حرمة واقعة عليك بأي حال من الأحوال ولكنك تقعد وتخلص نفسك للعبادة أو حتى تخلص نفسك للعبادة الأمر على الرحب والسعة بالنسبة لك لك أن تتزوج ولك أن ألا تتزوج حتى وإن كنت قادرا والإمام الشافعي له على ذلك أدلة استدل الإمام الشافعي بالقرآن واستدل الإمام الشافعي كذلك بالسنة واستدل الإمام الشافعي بأدلة أخرى قد تكون بعيدة عن الموضوع ولكنها تتعلق بنفس الموضوع أما استدلاله بالقرآن فقد استدل بقول الله سبحانه وتعالى وهو يمدح سيدنا يحيى فالله سبحانه وتعالى قال وسيدا وحصورا وقد جاءت رواية عن عبد الله بن مسعود ذكرها بعض أهل التفسير أن معنى حصورا أي قد حصر نفسه عن النساء فامتنع عن الزواج فلم يتزوج فالإمام الشافعي بيقول هذا نبي من أنبياء الله لم يتزوج وامتدحه الله على ذلك والله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيه اقتده فما فيش مانع أن أنا أقتدي بهذا النبي الكريم وأستخدم واسلك هذا الطريق وأن أكون حصورا أمنع نفسي من الزواج وأخلص نفسي لله رب العالمين هذا دليل وهذا استدلال بالقرآن الكريم أما استدلاله بالسنة فقد استدل بعدة وقائع أول واقعة أيضا هناك دليل في القرآن وبيستدل به قول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فشوف الآية بتقول اللاتي لا يرجون إيه نكاحا يعني هي مش عايزة تتزوج لا يرجون إيه نكاحا فقال إن القرآن ذكر القواعد وهي المرأة التي لا تريد الزواج ومع هذا لم ينع عليها هذا ولم يأمرها بأن تبحث عن زواج هذا فيما يتعلق بالقرآن فيما يتعلق بالسنة فبيذكر حديث أخرجه البيهقي في سننه أن فتاة امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفتك أنا عارف عارفك وعارف أبوك ماشي قد عرفتك فقالت يا رسول الله خطبني ابن عم لي وأنا أريد أن أعرف منك وبرضه بتقول له ابن عم لي هو فلان ابن فلان قال قد عرفته فقالت له يا رسول الله وأنا أريد أن أعرف حق الزوج على زوجته فإن استطعت أن أقوم بهذا الحق قبلت وإلا فلا أتزوج أعرف الأول قبل ما أقول آه أو لا أعرف حقه علي إيه إن قدرت أديله حقه خير وبركة قلت لي الحقوق ولقيتها صعبة مش هتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الرجل على امرأته لو سال من خراه دما وقيحا وصديدا مناخيرك قعدت تجيب قيح ودم وصديد والعياذ بالله واصل المناخير موضع مستقذر ومع هذا بتجيب قيح ودم وصديد فاستقبلته فلحسته بلسانها ما أدت له حقه ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كلما دخل عليها لما له عليها من فضل فلما سمعت هذا الكلام قالت له لا أطيق ووالله لا أتزوج أبدا فدام المسألة كده أنا ما أقدر أقوم بهذا الحق وفي النهاية هدخل النار فعلى إيه مش هتزوج خالص فقالوا قالت هذا الكلام الشاهد عند الشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها ولم يعقب عليها ولم يقل لها لا فإن هذا حرام ويجب عليك أن تتزوجي ما قال لها هذا الكلام وإنما تركها وأقرها على ما قالت يضاف إلى هذا أيضا ما ذكره الإمام الشافعي أن أهل الصفة أناس جاء في أوصافهم أنهم كانوا لا يأوون إلى أهل ولا مال يعني اعتكفوا في المسجد وكان لهم مكان مخصص في المسجد والآن اللي ربنا يكرمه منكم ويروح المسجد النبوي هيلاقيهم في مؤخرة المسجد كده عاملين مكان مرتفع زي المصطبة بس كبير قوي ده المكان أصلا اللي كان بيجلس فيه أهل الصفة ودول ناس كانوا قد انقطعوا للعبادة وللجهاد في سبيل الله وكانوا لا يعني لم يتزوجوا بعد فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى حالهم هذا ومع هذا ما أمرهم بزواج ولا بغيره ومعنى هذا أنه يقر مثل هذا الأمر يضيف أيضا الإمام الشافعي أن أن الإسلام قد بين أن أفضل الأعمال الصلاة وأن أفضل الأعمال الحج أن أفضل الأعمال قيام الليل فقالوا هذه أفضل الأعمال فما المانع أن أنا أترك النكاح وألزم نفسي بأفضل الأعمال وأتفرغ لها تماما وأكون بذلك قد التزمت بأفضل الأعمال بالنسبة لله رب العالمين فقال ما في مانع كذلك الإمام الشافعي بيقول إن كون إن الإنسان يتفرغ لصلاة وقيام وصيام وحج وما شابه ذلك هذه عبادات وأما النكاح فليس بعبادة والعبادة تقدم على غيرها بدليل الإمام الشافعي بيقول إن النكاح كما هو يصح من المسلم يصح من غير الايه من غير المسلم يعني نحن نعترف بزواج النصراني ونعترف بزواج اليهودي بل ونعترف بزواج المشرك فقال ان معنى هذا ان لو كان النكاح عباده لما صح من غير المسلمين فمعنى انه قد صح من غير المسلمين فهذا يعني ان القضيه ليست قضيه عباده فمفيش معنى ان اقدم العبادات على النكاح وعليه راى الامام الشافعي جواز التبتل التبتل هو الانقطاع للعباده والتفاضل للعباده وترك النكاح سواء كان من رجل او من امراه الفقهاء اللي راوا على خلاف هذا بداوا يردوا هذا الامر على الامام الشافعي وانا بقول هذا الامر حتى لا يقرا بعضكم هذا الكلام والإمام الشافعي إمام معتبر له قدره وله رأيه ولكن هو كسائر الناس يصيبه ويخطئ فحتى لا يقرأ بعض منكم هذا الكلام فأعتقد أنه يجوز له هذا فيقعد عن النكاح وهو قادر عليه أقول لكم ماذا قال أهل العلم وبماذا رد أهل العلم على الإمام الشافعي وبعض الناس للأسف الشديد بيقرأ ويأخذ الكلام من وجهة نظر واحدة ويعتقد أن القضية ليس فيها إلا هذا الكلام ويتبنى هذا الكلام وهذا الرأي وهذا خطأ شائع خاصة عند كثير من الشباب باقي الفقهاء بدأوا يردوا عليه قالوا له أولا استدلالك بقول الله سبحانه وتعالى وسيدا وحصورا هذا استدلال في غير محله لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر مريم ممتدحا لها وبين أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وذكر ما دعا إليه سيدنا موسى قومه إن صدقوا التوبة إلى الله فقال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم هذه شرائع هؤلاء وليس كل ما كان في شريعة الأنبياء السابقين يحل لنا ويجوز لنا فالله سبحانه وتعالى قال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فإن جاز, فإن جاز هذا في شريعة يحيى في شريعتنا النبي قال تناكحوا تناسلوا في شريعتنا النبي قال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فإن جاز هذا في شريعة يحيى فهو لا يجوز في شريعتنا هذا أمر الأمر الثاني لو أنك عدت إلى كتب التفسير لتقرأ تفسير معنى كلمة حصور حصور لم يرد فيها هذا التفسير وحده أنه قد منع نفسه من الزواج وإنما هذه الكلمة وردت فيها عدة آراء وعدة أقوال للسلف الصالح فنقول له يا شافعي وقد رجح أهل التحقيق أن معنى الحصول ها هنا ليس الذي امتنع عن الزواج وإنما المعني بكلمة حصول أنه الذي منع النفس من شهواتها ومنع القلب من آثامه وأضرانه ده معنى كلمة حصور ولكن ليس معناها أنه قد امتنع عن الزواج لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما من نبي إلا وتزوج إلا وكانت له ذرية ما من نبي وبيستدل على هذا بقول الله سبحانه وتعالى و وما أرسلنا قبلك هي الآية بتقول إيه بسم الله الرحمن إلا وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم ذرية وما أرسلنا إيه ولقد أرسلنا قبلك رسلا ومفيش مش مش حاضرين الذهن معانا نعم وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم ذرية فأخبر الله سبحانه وتعالى أن سنة كل رسول أن له الزوجة وله الإيه وله الذرية وهذه سنة الأنبياء والرسل من قبل فقالوا هذا يؤكد تفسير إن حصور معناها هنا أنه منع نفسه عن الإيه عن الشهوات والهوى وما شابه هذا فهذا الدليل الذي استدللت به ليس في محله كذلك قول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء المرأة القاعد ليست هي التي امتنعت عن الزواج وإنما هي التي لم تطلب للزواج حتى بلغت سن اليأس وأصبح لا يرجى زواجها يعني البنت طول ما هي لسه صغيرة بيرجى إيه زواجها كل ما بيتقدم بها السن بينقطع الرجاء إلى أن تصل إلى سن معينة يعني بيكون زواجها شبه مستحيل تمام فقالوا إن القواعد مش المرأة التي أبت الزواج عشان ربنا يعاتبها ولا يقول لها تزوجي ولا حببها في الزواج لا لا لا القواعد جمع قاعد والقاعد هي التي يعني لم تطلب للزواج حتى فاتها قطار الزواج كما تقولون وأصبح لا يرجى زواجها ودي بتبقى بلغت سن اليأس وانقطع عنها الدم وأصبحت لا يرجى منها الولد وما شابه هذا فدي مسألة لا دخل لها فيها أصلا وهذا هو المعروف من تفسير هذه الآية أما الحديث يا شافعي الذي ذكرته آنفا وهو الذي أخرجه البيهقي فأهل الحديث على أن هذا الحديث ضعيف السند وضعيف السند لا يستدل به في الأحكام ولا يصير به حجة بأي حال من الأحوال أما أهل الصفة الذي تكلمت عنهم وكانوا لا يؤون إلى أهل ولا مال فإن أهل الصفة ما قعد الواحد فيهم عن الزواج بخاطره وإنما الإسلام قد علق أمر الزواج على الاستطاعة من استطاع منكم الإيه الباءة فليتزوج وكان من المعلوم أن أهل الصفة كانوا أهل فقر لا يستطيع الواحد منهم أن يتزوج ولا يقدر الواحد فيهم على مؤنة, على مؤنة النكاح فلما تركوا النكاح ما تركوه رغبة فيه وإنما تركوه مضطرين إلى ذلك ومن هنا ما وجدوا أمامهم طريق إلا أن يتفرغوا للجهاد في سبيل الله وكذا وكذا وكذا حتى كمان يستطيع الإسلام أن ينفق عليهم أن ينفق إيه عليهم بقى لهم أجر في الغنائم وكذا وكذا وكذا وما إلى هذا نأتي بعد هذا لكلام الشافعي إن يقول لك إن الصلاة أفضل الأعمال والحج والصيام وما إلى هذا وقيام الليل والانقطاع والتبتل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا كل هذا بيقول إن هو من أفضل الأعمال طيب بالنسبة للصلاة والصوم وما شابه هذا الإسلام لما قال إنها من أفضل الأعمال ما كان هذا يعني أنك تترك لأجلها باقي الأعمال معناها كده يعني لما اجي انا اقول لك الصلاه افضل الاعمال يعني معنى انا كده تقعد تصلي وبس سيب الاكل وسيب الشرب وسيب العمل وسيب كذا وسيب معنى ان الاسلام بيقول انها افضل الاعمال ده لا ينفي لا ينفي او لا يحملنا على ترك باقي الايه الاعمال فباقي الاعمال منها ما هو واجب ومنها ما هو مفروض فينبغي علي هذا فينبغي علي هذا واعجبني يعني رد قاله ابو حنيفه عليه رحمه الله رد خطير جدا بيقول يا ابو حنيفه في رده على الامام الشافعي بيقول اني لو سالنا الامام الشافعي ايهما اولى جلب المنافع أم ضرء المفاسد ها أيهما أولى ضرء المنا... جلب المنافع أم ضرء المفاسد من المعلوم أن في قاعدة شرعية بتقول ضرء المفاسد مقدم على جلب المنافع تمام يعني أنا لو هدفع ضرر ده أولى من أن أنا أجلب خير ده أولى ودي حتى بنعملها حتى في حياتنا بتلقائية يعني أنت لو نازل عامل صفقة مع واحد مثلا بمئة ألف شوف تعبيري بقى والله يجي قايل لك أنا هتفرك الساعة خمسة خمسة وربع ما جيتش همشي واعتبر العقد ده منتهي وجيت نازل بيتك ولع الشقة ولعت يمكن اللي في الشقة ما يجيش بمئة ألف هتجد نفسك بتلقائية بتعمل ايه بتطفي ويولع الراجل يمشي والله ينصرف ده حتى بتلقائية ان معروف ان ضرء المفسدة مقدم على جلب الايه على جلب المنفعه فأبو حنيفة الله يرحمه رد رد خطير في المسألة دي قال له يا شافعي الصلاة والصيام والقيام ومثل هذه الأمور كلها تسمى جلب منافع أما النكاح فضرؤه مفاسد لأنه هو الطريق إلى العفة ومنع الزنا وغض البصر فلو حبيت بقى تعمل مفاضلة نقول لك لا تزوج ليه لان في الزواج ضرء مفسده وضرء المفسده مقدم على جلب الايه على جلب المنفعه ده لو حبيت تمشيها كده فكان رد خطير جدا قاله ابو حنيفه عليه رحمه الله لان فعلا في النكاح ضرء مفاسد كما قال الحديث فانه اغض للبصر واحصن للايه واحصن للفرج فقال له ان ضرء المفاسد مقدم على جلب المنافع والحديث هكذا فزي ما قلت كان هذا أيضا فيه رد على الإمام الشافعي أن الصلاة والصيام دي أفضل الأعمال وما إلى هذا لا ده لا ينفي غيرها وأيضا النكاح في ضرء مفسدة فيكون يعني من المقدمات على جلب أي منفعة كذلك الإمام الشافعي بيرى أن هذه الأمور عبادات والنكاح ليس عبادة لأنه جاز وصح من غير المسلم والعبادة لا تكون إلا من مسلم فأيضا ردوا عليه في هذه الجزئية وقالوا له يعني كيف خفي عليك أن النكاح عبادة النكاح عبادة من عدة وجوه أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك نصا صريحا فلما قال وأن يأتي أحدكم امرأته إيه صدقه جعلها واجب من وجوه العباد تروح يعني تجامع زوجتك كأنك تصدقت والصحابة يستغربوا لهذا الكلام ويقول يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بذلك صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر لو حطها في حرام عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إن وضعها في الحلال فله أجر يبقى جعلها عبادة ولا ما جعلهاش عبادة عبادة وفي نفس الوقت هي تمنعك من الحرام وده قمة العبادات لأن العبادة قايمة على مأمورات وإيه ومنهيات فده بيبعدك عن المنهيات فثبت من خلال ردود هؤلاء فعلا أن الشافعية لما أباح التبتل وعدم الزواج حتى في أمر الجهاد والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن مسعود وهذا حديث في صحيح البخاري بيقول يعني كنا نخرج للجهاد ويعني وليس معنا نساء ويتغيب الوقت الطويل فقالوا يا رسول الله ألا نختصي استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ان الواحد فيهم يعمل ايه يختص ليه عايز يتفرغ لإيه للجهاد قالوا خلاص نختص تقوم الشهوة تنقطع ونتفرغ تماما للجهاد في سبيل الله وما أعظم الجهاد في سبيل الله ومع هذا لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ألا نقتصي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ابن مسعود ثم أباح لنا نكاح المتعة المهم شوف تقضي وطرك بالإيه بالحلال تقتصي لا وهو أن يتزوج الرجل المرأة على الشيء أو على الثوب إلى أجل معلوم اللي هو معروف نكاح المتعة اللي حتى يومنا هذا الشيعة ما زالوا ماشيين بيه وبيحللوه للأسف الشديد يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم خروجا من هذا ما جعلهم يتركون أمر النكاح أبدا وأعطاهم البديل ليه تقتصوا انزل البلد اللي انت فيها صحيح انت مش هتقدر تقيم فيها وتقعد بقى جنب اللي هتتزوجها وانت ليك امرأة تانية خلاص فنكاح المتعة مباح ايه نكاح المتعة يجي الامرأة ويقول لها اتزوجيني شهر وليكي مني 100 دينار ليكي مني ألف درهم ليكي مني قدر كذا من الأمتعة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وطبعا بإذن وليها فإن قبلت بنى بها وتزوجها اللي ادهولها خلاص أصبح حقا لها بعد ما يأتي معاد المدة المحددة النكاح بينفسخ تلقائي خلاص مفيش حاجة اسمها في نكاح المتعة طلاق وينتهي الأمر المهم أن يقضي الرجل وطره بالحلال ولا يختصي ولا يتبتل ولذلك عثمان بن مظعون يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل فأنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول له يعني يا رسول الله وأنا امرئ لا أملك نفسي ولا أملك مؤنة النكاح ألا أختصي قال لا وإنما عليك بكثرة الصيام أمر ما ما رقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا نكاح المتعة هذا يعني الشيعة زي ما قلت ما زالوا بيصرون عليه ربنا يهديهم ويأخذهم لكن معروف ان الإسلام أحل نكاح المتعة لهذا الظرف ولهذه الأسباب فقط لا غير ثم جاء الإسلام في زمن خيبر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة نهى عنه تماما خلاص هو أبيح في ظرف معين وفي ضرورة معينة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن نكاح المتعة المهم الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لأجل العبادات ما لخص في الاختصاء وما لخص في ترك النكاح بأي حال من الأحوال فثبت بهذا أن الشافعية قد اجتهد فأخطأ فله الأجر وعفى الله عنه وكانت خلاصة الأمر كما قال أهل التحقيق الأمر حتى نعرف حكم النكاح معرفة صحيحة له ثلاثة أحوال ثلاث أحوال واحد أن يكون المرء قادرا على النكاح ويخشى على نفسه العنت فالنكاح عليه في هذه الحالة أمر واجب هذه واحد اثنين أن يكون قادرا على النكاح ولا يخشى على نفسه العنت يعني المسألة مش ملحة عليه فهو سنة ومندوب ومندوب ليس من المستحب أن تترك النكاح ثلاثة أن يكون محتاجا فعلا إلى النكاح وتتوق نفسه ولكنه لا يملك مؤنة النكاح فعليه أن يستعف ويصبر ويكثر من الصوم ليش طريق إلا كده هنقول خد واحدة اشحب بيها خلاص لأن المسألة من استطاع منكم الإيه من استطاع منكم الباءة فليتزوج يبقى عندنا قبل ما أقول الحكم يبقى أشوف الحالة اللي قدامي لكن ما يجريش بقى واحد دلوقتي يقول لك إيه أصل الزواج كله مشاكل والواحد مش عايز يبقى في رقبته مسؤولية ولا زوجة ولا عيال والتاني يقول لك ايه ده كانوا مستضيفين والله وزير من الوزراء بس وزير منحل والمذيعة بتتكلم معاه بتقول له يعني انت ليه ما تتزوجش لحد دلوقتي والله بدون حياء في الاعلام كده ولحظات هذا الله انتوا عارفين قال لها ايه قال لها وتزوج ليه الزواج يعني امرأة واحدة علنية كده وصراحة وزير الس- الثقافة وزير الثقافة يا أخوي فاروق حسني هذا الرد حاجة خطيرة جدا خطيرة جدا أه، شوف زعلان الزواج يعني ايه امرأة هو عايز بقى ي- يستمتع بكل النساء امرأة واحدة امرأة واحدة تعمل له ايه أه، مصيبة والعياذ بالله كارثة بكل المستويات فزي ما قلت ما تجيش بقى تخضع لامور رغبتك لا لا لا لا بالعكس ده الاسلام دعاك ما دمت قادر من استطاع منكم يعمل ايه فليه فليتزوج خلاص ما تؤدي ال- واللي يقعدوا ياخروا البنت اصل البنت لازم لما تخلص جامعه ولازم لما تخلص مش عارف ايه والله يعني احنا ضيعنا الشباب والفتيات بهذا للاسف الشديد ضيعناهم بهذا للاسف الشديد ناتي بعد هذا لحكم اخر ولامر اخر فيما يتعلق بقضايا الزواج هل يجوز تزويج البنت قبل سن البلوغ يعني معروف ان الرجل لا يتزوج الا اذا بلغ والا بالبلوغ هيعمل ايه ولا حاجه فمعلوم ان الرجل لا يتزوج الا اذا بلغ وحتى يكون امره بيده طب البنت هل يشترط في زواجها أن تكون بالغة أن تكون بالغة طبعا لو مشينا بال- بالعرف والواقع فالعرف والواقع ان البنت لا تتزوج م- وحددوا لها سن معين وريته بلوغ كمان يعني مش عارف حددوا السن دلوقتي كام سنه اه معانا محامي اهو 18 سنه قبل 18 سنه بيعتبرها القانون ال- الأعمى بيعتبرها جريمة قبل 18 سنة بيعتبروها جريمة وطلعوا لنا بقى في الإعلام الحمل السليم في السن السليم والجواز ده بالعكس كانوا عايزين يطلعوا قانون يأخروا فيه سن الزواج يحددوا سن الزواج للفتيات وللشباب يبقى بسن معين البنت لا تتزوج قبل 21 سنة والولد لا يتزوج قبل 26 سنة تمام نعم بل بقول لك هم كانوا عايزين يعملوا ده ما هي ما دام احتكمنا الى قوانين الشياطين فافعل ما بدا لك ودام فقدوا الحياء مع الله ان لم تستحي فاصنع ما شئت وده اللي حاصل للاسف الشديد يعني وارادوا ان هم يفعلوا هذا احنا لا نريد ان احنا نتكلم عن قوانين من صنع البشر بل ومستورده من عند الكفره احنا نريد قانون الاسلام وكانوا عاملين قضيه الاب واتحبس فيها مش عارف خد حكم كان سنتين ولا ايه حاجه كده اه، راح زوج بنته وكان مش عارف عندها 13 سنه ولا 11 سنه حاجه كده يعني وزوجها ل- لرجل كبير شويه والله وكانوا انا فوجئت بالموضوع ده انا اولا ما بقراش جرائد محليه خالص نهائي ولا عندي ثقه في اي كلام بيتكتب فيه ف والله ما عندي ثقه في حرف بيتكتب فيه يا راجل ده كتبوا كلام على اللسان انا ما قلتوش والله يعني مش هقول لك على حد تاني على اللسان انا وعن انا كلام لا اساس له من الصحه ولا اعرف جابوه منين حد ف دي مصيبه والله يا والله مصيبه ف وده اللي اكد لي ان دول عمرهم ما يكونوا اهل ثقه ولا محل صدق ابدا باي حال من الاحوال والله فكانت النتيجة اني آه، ب- يعني في يوم من الايام بفتح ال- ال- المذياع ولقيت برنامج اسمه اجراس الخطر اجراس الخطر طخ تسمع كده حاجة تخض كده فلقيت المذيع بيكلم واحد بيقول له باللفظ كده انت انسان مجرم انا قلت مجرم ده في مصيبة اسمع بقى وهذا المجرم وهذا الم- جايبين واحد ال- الشيخ مش عارف مين اللي شيخه مش عارف يعني جايبين واحد متخلف قالوا له رأي الدين وهذا قد أجرم وارتكب جريمة أنا قلت بس ده قتل نفس ولا سارق ولا عمل أتريق علشان زوج بنته وهي عندها 13 سنة قلت سبحان الله العظيم أصبحنا في وقت انقلب الحلال فيه حراما والحرام فيه حلالا هل يجوز تزويج البنت قبل سن البلوغ أجمع الفقهاء أن نعم مش عارف أنا أبو عمة مزيتة اللي قال له حرام ده مش عارف جاب حرام دي منين واللي حكم عليه إنه مجرم مش عارف جاب مجرم دي منين مش عارف جايبين يعني بهائم يتحدثون في شرع الله وفي دين الله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عقد على عائشة وقد بلغت من العمر ست سنوات يقول لك ده النبي طب ما النبي بيشرع لي هو بيعمل ليه طب ما كان قدامه اسماء يعني يقول لك ايه اصل هو حب يصاهر ابو بكر ماشي طب ما اسماء كانت موجوده وكانت اكبر ما خدهاش ليه اما هي المساله مساله مصاهره لابي بكر الصديق وكفى اذا هو ما اختار عائشه الا لتشريع بقى انه اراد ان يشرع كما يقول ابن حجر أنه يجوز للبنت أن تنكح وأن ينكحها وليها حتى وإن لم تبلغ ما دامت كما قال أهل الفقه تطيق النكاح بتعبير آخر يعني جسمها آه تقولوا عليه فاير ولا فارع زي ما تقولوا يعني انتوا أضرب بهذا التعبير وده معنى تطيق النكاح خلاص انتهت ودخل عليها وهي بتقول هذا في صحيح البخاري ودخل علي وقد بلغت من العمر تسع سنوات تسع سنوات دخل عليها مش 13 سنة وطلعوا الراجل مجرم ويا مفتري ويا ظالم وخربوا بيته ودوه 60 داهية تسع سنوات ما تقدرش تحرمها برضه تحرمها انا بسأل وجوزتها شرعا تحرم ده انا بسأل خدها رماها زي ما انت ممكن تديها المصري برضه وطلع عينها وعينك هي بتاع خليج وبس بص ما فيش حاجة الكلام ده بل الشرع ما يعرفوه جنبك كونك انك انت اخطأت مش معنى هذا انك تحرم حلالا بنيجي نعاتب الاب ونقول له والله انت اخطأت لكن لا نقول له انت فعلت حراما ونحرم هذا العقل يبيع ولا يبيعوش لا نحرم هذا العقل كون ان الاب اخطا في واحد بيجوز بنته لتاجر مخدرات بسال سؤال اهو لو جات لك قضيه واحد جوز بنته لتاجر مخدرات بلاش لبتاع خليج لتاجر مخدرات العقد صحيح ولا باطل بس كده ما تحرموش بقى انتهت لكن الاب هنا ايه الاب هنا ايه الاب هنا اخطا مش من حقه ليه الامر يتدخل فيما احله الشرع ليس من حقي هذا من حق ولي الأمر يقنن فيما يسمى بالمصالح المرسلة ما يتعلق بمصالح العباد أعمل لهم بيت مال أعمل لهم ضرائب أعمل لهم مش عارف إيه لكن في شرع حلال وحرام لا أجرم رجلا فعل حلالا كل أنه أخطأ بقى في هذا الطريق كل أنه أخطأ هو مسؤول عن خطئه هذا بين يدي الله فما بتبقاش على بتاع خارجه بس ما في اللي بيجوز لبتاع مخدرات وفي اللي بيجوزها حرامي وفي اللي بيجوزها شيخ منصر وفي اللي بيجوزها الوزير ما بياكلش غير من حرام يعني هو دي حلوه برضه يعني يعني انا عايز اقول ان ك... ما تحرمه يعني معنى هذا هل هل وانا اسالك السؤال المحدد ده هل تملك ان تحرم عقدا لرجل سيخرج من ابنتك من البلد العقد يبقى حرام بس انا ليا الحرام والحلال تبدع ضوابط لا تمنع زواجها تبقى حرمت فين الضوابط بقى ضوابط ايه تمنع زواجها تبقى حرمت وانت الان تقول ما احرمه كلام غير مقبول كلام غير مقبول باي حال الاحوال فهل يجوز لي الولي يزوجها اه يزوجها لم تبلغ لم تبلغ بحكم الشرع كونه بقى يخطئ دي مسؤوليته سيسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة وإلا ما كانش أمر الإسلام الأب والأم إن يزوجوا البنات بدي الدين فلو خالف دي ما هياش موقوفة على اللي هياخدها ويسافر بره ولا هياش موجودة على اللي هياخدها ودفع فيها فلوس عشان هيتاجر فيها ما هياش موقوفة على كده موقوفة على أي واحد حتى لو ابن بلدك حتى لو واحد جنبك موقوفة على انك تحسن الاختيار او تسوء الاختيار دي مسألة تحاسب عليها بين يدي الله لكن تبطل عقد ليس من حقك هذا تحبس اب وتجرمه ليس من حقك هذا والقضية اصلا لا كانت قضية لا واحد لا بتاع خليج ولا بتاع بطيخ ده جوزها لواحد مصري زيه وزيك وعملوا له مشكلة وجرموه والمجرم والضلالي واللي واللي واللي والصحافة والراديو والدنيا قا- ايه ده ايه ده إيه ده؟ فشوف ام المؤمنين عائشة بتقول وبنى بي وعندي تسع سنوات تعرفين النبي توفي يا ام المؤمنين عائشة عندها كام سنة اللي بيقول لك القانون حدد زواج البنت 18 سنة النبي توفي وام المؤمنين عائشة عندها 18 سنة انتوا عارفين معنى كده النبي توفي وسنه كام سنة 63 هو اتجوزها وهي عندها تسع سنين يبقى هو كان عنده كام سنة 54 سنة 54 سنة ده تشريح ده تشريح 54 سنة وعندها تسع سنين زواج وبتقول في يوم زواجها كلام والله في صحيح البخاري تقول وكنت قد وعكت شهرا كان جالها مرض الحمى قبل دخلتها تقول فلما بلغ شعري جميمة بدأ كان شعرها وقع من شدة السخونية والحمى بدأ شعرها يطلع تاني وبقى جمة كده يعني وصل إلى منكبيها خرجت ألعب مع صويحباتي على الأرجوحة ادي ام المؤمنين عائشه لما اتجوزت اهي خارجه بتلعب على ايه على الارجوحه الله في ظل القانون الجديد ده كانوا قبضوا على محمد بن عبد الله يا راجل ده كلام فاضي ده كلام فاضي جهل ايه يا سيدي الفاضل الاحكام لا تتعلق على جهل وعلم الاحكام الحلال والحرام لا يتعلق على جهل وعلى علم ليس هذا مبرر لتحريم ما أحله الله وإلا لو جهل الناس أيضا لا أحللنا ما حرمه الله ونمشي بقى كده فتقول كنت ألعب مع صويحباتي على الأرجوحة تعرفين إيه الأرجوحة الأرجوحة لا مش المرجيحة الأرجوحة شوف الأولاد يجيبوا حجر ويحطوا عليه خشبة فتبص تلاقي طفل يقعد الناحية دي تترفع كده طفل يقعد الناحية دي تترفع هي دي بقى الأرجوحة أم المؤمنين كانت بتعمل كده تقول فصاحت بي أمي وأدخلتني فوجدت نساء من الأنصار هم غسلوها وطيبوها و و و تقول وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لي هذا زوجك وهذا بيتك ما بتعرفها ده بقى جوزك وده بقى بيتك تقول وقد اصطحبت معي لعبي واخد اللعب ده ده ما زمان شرح انا ما اخوض فيه والله لا لو لولا هذا انا واحد من الناس اقول لك لا ما يصح هذا وما يصير انا شايفه بعقلي كده لكن لا اعمله عقلي مع الشرع باي حال من الاحوال ومن هنا اجمع الفقهاء على ان البنت لوليها ان يزوجها حتى وان لم تبلغ ما دامت تطيق النكاح ما دامت تطيق النكاح وعشان تبقوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزواج فعل أمرين في مرة تزوج من تكبره بعشرين عاما اللي هي مين خديجة علشان يقول لك إن ده مش عيب مش غلط مش حرام ما يقعدش قال تاخد واحدة قد أمك دي إزاي يا أخي سبحان الله العظيم تحرم ما أحله الله والتانيين تاخد واحدة قد بنتك سبحان الله تحرم ما أحله الله أنا أذكر في مرة كنت قاعد في في ال- في الجمعية الشرعية وللأسف بعض الوعاظ هقول إيه اللي ما ينفعوش حتى ب... ب... ما يسووش حزم الجرجير وقعد قاعد يتكلم قاعد يقول له أصل أبويا اتجنن والله كما أقول لك بتجنن جنن إيه؟ أنا قاعد بسمع ومدير ودني كده وهم قاعدين جنبي فقال له راجل بعد ما ح... ولاده ولاد ولاده قربوا يتجوزوا قام راح يتجوز عنده مش عارف آه، كم و- وسبعين سنة ولا 72 سنة وراح يتجوز واحدة عندها 34 سنة فالتاني قال له يا 34 سنة قال له قال له ده تخرف ده ولا إيه ده طب ما تشوفوا الحكاية دي وتحجروا عليه خلوني وانا قاعد يعني كدت اشتعل غيظا قلت له انت واعظ قال لي قلت له واعظ ايه في في الشرع يا ابني ما يمنع الزواج فوق السبعين مش عارف انا بت- بتحرمها بناء على ايه يعني وفي ما يمنع في الشرع اللي يتجوزها ده الزواج يا ابني الزواج ايجاب وقبول هي قابله وهو وهو عنده ايجاب انت مالك انت مالك ايه دخلك في ده ايه دخلك في ده دي مسائل انا مش عارف الناس عماله تحلل وتحرم وتتدخل فيما احله الله وتمنعه وتمنعه ويمكن الأ- الابن بيبقى اسفه من الاب يروح يتجوز لي رقاصه ولا يتجوز لي طب لما بيتجوزوا لما بيتجوز رقاصه انا بسال سؤال اه يا الحاله الاقتصاديه شغل المحاماه بقى لما بيتجوز رقاصه ما طلعوهوش ليه ما بيتدخلش ولي الامر لحسم هذا الامر ليه ما بيتدخلش ليه يا يا يا يا يا شغل شغل محاميين في حته الحلال بقى لازم ولي الامر يشوف ضوابط لكن لما يبقى الامر كله غلط يقول لك دي, دي حريه شخصيه يا ساي ما يتجاوز رقاصه فلو راح يتجوز رقاصه مش هيقول له انت بتعمل ايه مش هيقول له بتعمل ايه مع ان الايه بتقول الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين خدوا هم وحرم ذلك على المؤمنين خليها في سرك بقى خلاص انا انا مش عايز افتح معاك يا متر هي القضيه خسرانه عن الله يرضى عليك ف فزي ما اقول اني آه، يجوز للولي انه ينكح ال- البنت وهي صغيره آه، يجوز هذا ولا شيء في هذا ايضا بيبقى سؤال اخر لا طبعا النصيحة أنا قلت كلمة واحدة مش هكررها أي أولياء أمور قبل ما يزوجوا البنت يبحثوا عن ذي الدين دي احنا قلناها ده أنا الشرط ده أنا وضعته في مبدأ كلامي قلت أنت عايز تتزوج فاظفر بذات الدين الأهالي عايزين يزوجوا البنت فعليهم بذي الدين وانت قاعد معانا وسمعتني بقول إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ده لازم نقول الكلام ده دي مسألة هو ده ضابط الشرع بقى هذا هو ضابط الشرع الشرع مش محتاج اللي يجي يضبط له لا الشرع هو الذي يشرع ويضع الضوابط فمش محتاج مش محتاج لما يجي بتاع آه، وزير العدل يقول له لا الضوابط اهي لا يعني هضع ضوابط لله ولرسوله دي مشكلة بقى يبقى الشرع بيشرع وهو الذي يضع ضوابطه فالشرع وضع لها ضابط وضع لها ضابط ما فيها شك وما فيها كلام بيبقى بعد هذا بقى مسألة دي أنا برضو عايز أتكلم فيها إحنا نقول أمثلة حلوة قوي يعني ن- ن- ونقول كلام حلو قوي لكن وقت الفعل مفيش من الامور اللي بي بي بنرددها دايما يقول لك ايه اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك حلو بتخطبوا لبناتكم بتخطبوا آه، يا ريت بيتكسفوا ده يا ريت بيتكسفوا طيب مثلا خلي اي اب فاضل من الموجودين يشوف اي اخ كده يعجبه في المسجد شايفه حافظ القرآن وملتزم وطيب و و ويعرف الله ويخشى الله ويجي يقول له يا ابني انا عايز اجوزك بنتي واخد بالك لا قبل ما يقول له لا لا لا, لا مش هي دي قضيتي يقول له انا عايز ازوجك بنتي وبعدين نروح البيت ويقول لي بقى للمدام في البيت النهارده انا خطبت واحد لبنتي هتروح فقع بالصوت انت اللي خطبت آه، يعني انت اللي قلت له تاخد بنتنا ما هي بايره ما اصل احنا بنبيعها ما اصل احنا بنرميها يا اخوانا في قضيه النكاح من من ضمن اساسيات هذه القضيه انك تبحث لابنتك عن الرجل الصالح وادي الحته بالله عشان ازوجك انت اللي تبحث لابنتك عن الرجل الصالح حتى ولو كان متزوجا عن الرجل الصالح حتى ولو كان متزوجا ليه الصالح حتى ولو كان متزوجا لن يظلمها والطالح وان لم يكن متزوجا فان شاء الله هيخرب بيتك وبيتها فتبحث ليها عن الرجل الصالح والأصل ده مش في الإسلام وبس وما قبل الإسلام شوف ابنة الرجل الصالح لما دخلت تقول له يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين شوف بتمدحه إزاي ويسألها الله مش تيجي البنت تقول لك ده احنا معانا ولد في الكلية يا بابا يا سلام على بيتهم ويا سلام على أبوه وأمه تقعد أنت تسمع كده ومبسوط طب ما تسألها يا أخويا شافت بيتهم فين وشافت أبوه وأمه فين ما تسأل خلي عندك شيء من النخوة لكن دي مسائل عادية فمجرد ما قالت له قوي وأمين قال لها لأ من أين علمت قوته ومن أين علمت أمانته اتفضل فزي ما بقول ان شاء الله تعالى انه الاب بيسال ودي يعني غيرة الاب على بناته من اين علمت فقالت له اما عن قوته فقد زاحم وازاح الحجر وما رايت رجلا مثله قط حاجه كده بسم الله ما شاء الله واما عن امانته فقد امرني ان امشي خلفه وأن أخذ بعضا من الأحجار أقذفها حتى يعرف الطريق مش يمشيها قدامه ويمشي يتفرج لا خلاها فين ورا منه عايزاه يحول شمال وما تتكلمش مش تقول له حول شمال حول يمين لا خدت أحجار تحدف له حجر كده وروح ماشي كده تحدف له حجر كده وروح ماشي كده فأمانة ما بعدها أمانة شوف بقى لما اطلع على صلاحه وخلقه هي بتقول له ايه استأجر يعني خليه أجير عندنا طب أجير عندنا ده أنا مريض وعندي بنتين وده راجل أجنبي لا طب وبدام أمين أستأجره ليه لا احنا نستغلها استغلال تاني خالص قال إني أريد أنا اللي عايز والله يوم أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين شوف هو اللي بيطلبه للزواج جوز واحدة من بناتي قال عايزك تتزوج واحدة من بناتي بشوف في شريعة مين فين في زمن مين في زمن موسى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فزي ما قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما والحديث الصحيح البخاري بيقول لما تأيمت حفصة يعني مات زوجها حذافة بن خنيس وكان طعن في غزوة بابل ومات بعد الغزوة متأثرا بجراحه يعني ظل فترة بجرح ثم مات فأصبحت بلا زوج تأيمت يعني أصبحت بلا زوج فبيقول خرج يعني عمر بن الخطاب خرج يمشي كده فلقي عثمان فقال له يا عثمان إن حفصة قد تأيمت وقد انقضت عدتها فهل لك في أن تتزوجها هو اللي بيطلب بيعرضها ما جاتش بقى مرات عمر يا خبر ابيض يا البنت باينه انت راح ترميها للرجاله وانت اللي بتقول للناس ما كانوش جاهلين زي بتوع دلوقتي لسه الجهل ما كانش تفشي وفي نفس الوقت هو بيعرض هذا الامر على عثمان وعثمان بن عفان ما هواش بلا زوجه لا والله متزوج عشان اصل الشيخ بيقول لي هيتجوز اتنين ما يتجوز ثلاثة حتى في الوقت اللي عثمان فيه متزوج ومتزوج من مين؟ من ام كلثوم ابنة رسول الله ما قالوش بقى تجننت يا عمر عايز اجيب لي بنت رسول الله ضره انت عايز نخسر النبي مش عارف ايه شغل الجهل والتخلف اللي عندنا ده لان امر مباح خلاص بقى فيها مشكله خطا واي اي معتوه يجي يقول لك ايه ده النبي قال لعلي لا تتزوج على فاطمه كذب اين هذا الكلام هات لي الحديث ده ولا امشي وراه والله كذب وافتراء على رسول الله وما كان لرسول الله أن يحرم ما أحله الله والله مين اللي قال الكلام ده فين مين اللي قاله ها فين الكلام ده طب أنا هرد عليك وأقول لك قال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج يا علي على بنت محمد أقول لك كده هتقول لي إيه هتقول لي إيه إيه خصوصية لمين؟ ده كل الصحابة كانوا معددين، أبو بكر كان معدد، عمر كان معدد، علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة عدد، مين اللي قال إنها خصوصية؟ من يقول إنها خصوصية؟ والقرآن مشي بالأصل أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، بدأ باثنين، وثلاث ورباع خصوصية ايه مين اللي قال لنا خصوصية جبتوا منين لنا خصوصية ومين اللي قال لكم ان النبي منع عالم ان هو يعذب مين اللي قال كده اتحدى مخلوق لو اثبت لي صحة هذا الكلام كلام آه، حديث طلعته امرأة دي- في اليومين دول واخد بالك تقدر تقول ايه عن نسوان العصر بس ان النبي قال عليها كده لفاطمه لعلي كده لكن ليس له سند صحيح ولا كلام له اصل وادي عمر بيقول للعثمان اتجوز بنتي ما هياش خصوصيه للنبي بقى تأيمت حفصة فهل لك في أن تتزوجها وعثمان متجوز بنت النبي ها توديها فين دي خصوصية برضه لا لا خصوصية أي واحد يبقى خصوصية إيه بنت عمر بنت أبو جهل أمال إيه ده إيه ده ايه كلام فاضي جابوا الكلام ده منين كانت مسلمة ولا كافرة يبقى ملناش دعوة بابوها يا عم الشيخ يبقى ملناش دعوة بابوها ملناش دعوة بابوها لا علاقة لنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وتزوج آه، بنت زعيم القبيلة اللي كان كافر ده مين استنى بس هقول لك عليه تزوج بنت كافر تزوج بنت كافر النبي نفسه ها لما أسلمت ايه رأيك بقى لا علاقة لنا بيها اقول لك اسمعني لا علاقة لنا بهذا كلام فاضي يا عم الشيخ كلام ما بيقولوش غير بتوع الجرجير واللب أما كلام الإسلام فعلى غير هذا شوف عثمان بيقول له إيه هل لك في أن تتزوج إن حفصة قد تأيمت وانقضت عدتها بيقول لعثمان فهل لك في أن تتزوجها ومع مين بنت رسول الله بنت رسول الله سبحان الله العظيم وعثمان قال له سأنظر في أمري خلاص ماشي مفيش مشكلة ثم التقى به وقال له الحديث في البخاري قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا وكلمه يوم بتطلق على الان وبتطلق على الزمن المستقبل زي ما تقول النهارده ما فيش حاجه رخيصه يعني يوم الاثنين ولا ايه ولا ايه في الزمن اللي احنا فيه ده خلاص فقد بدا لي الا اتزوج يومي هذا يعني خلاص مش هتتجوز بس كتش بقى عمر وقال خلاص ده انا اتصدمت مش هكررها تاني ومش هتحصل لا فالتقى بأبي بكر الصديق خصوصية برضه فقال يا أبا بكر إن حفصة قد تأيمت وقد انقضت عدتها فهل لك في أن تتزوجها فكانت النتيجة أن أبا بكر سكت ولم يرجع قولا يقول عمر فكنت أوجد عليه من عثمان حملت عليه وغضبت منه عثمان ريحني ما هو اللي يرد عليك سواء بالإجاب أو بالقبول بيبقى إيه ريحك لكن اللي ما يردش عليا ده بقى ده اللي ضايقني وبعدين فجأة إذا برسول الله برضه في الوقت ده بيعرضها على أبو بكر وأبو بكر متزوج بأم رمان اللي هي أم عائشة اللي هي زوجة رسول الله ما بقتش مشكلة ولا جناية ولا شغلانة ده شرع ودين ده شرع ودين نمنع ما أحله الله ده تخفيل شغل الإعلام اتجوز عليكي الله يخرب بيته الخاين المجرم بقى الحلال خيانة وإجرام ده كلام معتيه مش كلام مسلمين كلام ناس ما بتفهمش والاب تيجي البنت يابا إيه اللي حصل اتجوز عليا ابن اللذينه ايه عمل ايه يا اخويا ما يتجوز ايه المشكله يا قالت هرد عليك قالت فلا تتزوجوا وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة تمام قالت فلا تتزوجوا قالت فإن خفتم ده استثناء يا عم الشيخ فالأصل إنك تعدد فلو خفت أنا مش خايف تمنعني ليه بقى لو أنا جوز بنتك وأروح أتجوز عليها أقول لك ولا مش خايف إن أنا ما أعدلش تمنعني انا مش خايف يجي بقى يقول لك ايه لا هجيبها لك ما تخافش كل حاجه لا ربها عنه يجي يقول لك ايه ما اصل الايه بتقول فيها بتقول ولن تعدلوا ولو حرصتم طيب ولن تعدلوا ولو حرصتم قالت فلا تتزوجوا ما قالتش كده الآية نفت العدل القلبي مش كل العدل قالت فلن تعدلوا ولو حرصتم يعني مش ممكن تعدل من كل الوجوه لأن لابد إن هيكون في ميل بالقلب يبقى معنى كده ما تتعددش بقى قالت لا عدت برضه ولكن فلا تميلوا كل الميل فتزالوها كالمعلقة يعني عدت برضه بس ما تميلش يا حبيبي ما تملش مع قلبك خلي اللي في قلبك في قلبك لكن زي ما هتجيب لي دي تجيب لي دي وزي ما تروح لدي تروح لدي فما قالتلكش ما تتجوزش فمين اللي قال ان انت ما تتجوزش ومين اللي قال ان انت ما تعدتش فكانت النتيجة اني التقى بأبي بكر ما طبعا ما فيش شك ما فيش شك احنا ما بنقولش ان انك انت لما تعدد تعدد كده وخلاص لا ليها شروط نمرة واحد الاستطاعة المالية ما تبقاش مش قادر يصرف على واحدة وروح يتجوز التانية ويشحب بيهم الاتنين لا الاستطاعة المالية واحد اتنين الاستطاعة البدنية فاهم التعبير ده اظن انت يعني واخد بالك منه اهو الاستطاعة البدنية ما يبقاش عاجز عن الاتيان واحدة ويجيب واحدة تانية نمرة ثلاثة تحقيق العدل تحقيق العدل ادي الثلاث شروط لو توفروا على بركة الله يا عم الشيخ ياخد ايه ده لو ما قدرش بدنيا لو ما قدرش بدنيا مش انت بقى اللي تحددها دي انت ادرى بيا انا ادرى بيك خلاص بقى مش انت اللي هتحددها له ما انا لسه بقول اهو
والجواز ده مصلحة ممكن يكون عيان والجواز ده مصلحة فهو عاوز يوضح الأمر ده هل يكون محرم شرعا أو محرم انا قلت لك الشروط وانت تطبقها ما تكلمنيش عنها اه، كل واحد يطبق الشروط دي على نفسه كل واحد يطبق الشروط دي على نفسه دي حاجة الحاجة التانية بقى تسمعوا الكلام ده تفتكروا ان التعدد ده مصلحة للراجل يقول لك يا سلام وطبعا الحريم دلوقتي بيغلو وانا عارف كده بيغلو يقول لك ده مصلحه للراجل الاسلام يوم ان امر بتعدد الزوجات واباح تعدد الزوجات ما كان بيراعي مصلحه رجل وانما كان يراعي مصلحه المراه واحد ان عدد الذكور دايما اقل من عدد الاناث والى ان تاتي الساعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لن تقوم الساعه حتى يصبح للايم الواحد خمسين امراه يعني كل راجل يبقى قدامه 50 والاحصائيه الان العالميه بتقول ان النسبه بقت واحد لست كل ذكر بقبله ستة نسب طبعا اللي راحت اتجوزت ظفرت براجل بقى خلاص مش مهم الباقي يولعه تقول لك ماليش دعوه طب ما تخلي الهي يعني بدعها لها كده بقول لها يا رب تكون انت اللي مش هتتجوزي عشان تجربي عشان تجربي فالشرع لها مصلحتها ان ما تمكثش اكثر من امرأة بلا زواج ادي واحد اتنين الخسران بقى في الحكاية دي مين الراجل ليه واحد تحمله عبء بدني اتنين بتحمله عبء مادي ثلاثة بتحمله عبء معنوي معنوي انا الان وانا متزوج بواحدة يمكن نفسيتي مستريحة لان لما باجي في يوم ببقى متغش شوية اديني ب يعني بغضب عليها ب- بقول لي كلمتين بفك نفسي وخلاص فاستريح الحكايه دي مع المعدد بتبقى مصيبه ليه امبارح كان عندي بهانه ما كانش في حاجه معكره صف وراجع من الشغل مبسوط فضحك في وشها النهارده بقى عند عليا بس هو جاي معكني هيقدر يكشر في وشها غصب عنه هنقول له امبارح كنت بتضحك لازم النهارده كنت شوف عملنا فيه ايه غصب م- مسؤوليه خطيره جدا ما تفتكرش انها سهله فاللي يتحملها يعملها انا واحد من الناس انا مش حملها انا بقول لك كده يعني ان كنت حملها ماديا وان كنت حملها بدنيا مانيش حملها معنويا عشان تبقى عارف يعني ما عنديش الاستطاعه ان انا اتحكم في نوازعي ونفسي بهذه الصوره ان انا زي ما ضحكت الا لازم اضحك الا وان انا م- هي كده لانها لازم كده والا ستاتي يوم القيامه واحدى شقيك مائل مائل فهي تعب للرجل ما تفتكرش انها ميزه ولا هي نشان ولا هي مصلحه ما امر او ما ابيح تعدد الزوجات الا لمصلحه المراه وبكررها للمره الثالثه علشان تقعد النساء ما تقعدش من غير زواج علشان يعني ما ما- الزنا ما يكترش والقواعد يكتروا فاتعملت لمصلحة المرأة مش لمصلحة الرجل خلينا في حديثنا انتوا دخلتونا في موضوع تاني خالص خير فلما التقى أبو بكر أبي بكر وقال له زوج حفصة وأبو بكر ما أرجع قولا وكانت النتيجة إن عمر بيقول فكنت أوجد عليه من مين من عثمان خلاص حلقت عليه أو أكثر من عثمان تمام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب حفصة في اليوم اللي اتخطبت فيه حفصة شوف أبو بكر يقول لعمر إيه لعلك وجدت علي لأنني لم أرجع لك قولا قال نعم قال يا عمر, يا أبا ب... يا... يا عمر لم أرجع لك قولا لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة فانتظرت إن خطبها فهي له وإن تركها لخطبتها أنا فعمر بيقول له طيب لما لم تقل لي لما لم تخبرني كنت تقول لي كنت تقول لي لا آه لما نشوف النبي يعمل ايه لان النبي انا سمعته بيتكلم عنها فقال له يا عمر ما كان لي ان افشي سر رسول الله خلاص سمعت كلمتين ما اقولهمش انتهى انتهى فزي ما قلت الشاهد في هذا هو ان الاب بيخطب لابنته ويختار لها الرجل الصالح حتى وان كان متزوجا فده من سنن النكاح أن تخطب لابنتك وأن تبحث لها عن الرجل الصالح ولذلك هناك حديث في صحيح البخاري ثابت البناني وهو تابعي جليل بيقول كنت عند أنس وكانت عنده ابنة له أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين فقال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وده بيجوزوا إن المرأة نفسها كمان تطلب مش أمها وأبوها وبس وهي كمان مش مانع إن تخطب لنفسها رجل الصالح فجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله وهبت لك نفسي فتزوجني فلما سمعت ابنة أنس ذلك قالت ما أقل حياءها وسوءتاه وسوءتاه اللي ما عندهاش حياة دي اللي تيجي وسط الناس وتقول للنبي عايز تزوجك وسوءتاه وسوءتاه دي كلمة بتقال عند إنكار الشيء القبيح فقال لها أنس زاجرا لها هي خير منك رغبت في رسول الله فعرضت نفسها عليه هي دي المرأة الصح ودي أحسن منك تمشي بقى قدامك الراجل الصالح و... و... وساكتة لا قولي قولي وماله يا ريت يتزوجنا يا ريت ما فيها مشكلة بس لمن يقدر هذا ولمن يفهم هذا وعشان كده بنختار الرجل ليه الصالح اللي غير الصالح يقول لك اه بتجري ورايا وعزاني واخده بالها مني مش عارف ايه لكن الشاب الصالح التقي اللي فاهم دين يفهم معنى هذا الكلام هذا كان فيما يتعلق ببعض الاحكام التي كانت تتعلق بهذه وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وامائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم ما زال في الآية كلام نحتاج إلى أن نعرفه فإن شئت أن تعرف فأتينا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر آه، السؤال الوارد بيقول آه، هل سمعت عن وثيقة الزواج آه، التي يعتزم إصدارها والتي تجيز كذا وكذا وكذا سمعت طبعا عنها وهجمتها وقلت انها لا تتفق مع شرع الله ومش انا لوحدي كثير من العلماء والحمد لله امرها وقف ان شاء الله ما تخافش الحمد لله يعني آه، قلت فضيلتكم زواج البنت بدون اذنها ورضاها باطل فهل هناك إثم على البنت وماذا تفعل أو إحنا قلنا لا يحق لأبو البنت أنه يجبرها على ال- الزواج بأي حال من الأحوال ولو أجبرها نكحها باطل وهي في إيديها تعمل ألا تمكن الزوج منها وتلجأ إلى ال- القضاء والقضاء آه، القانون بي- بي- ماشي مع الشرع في المسألة دي إنه بيمنع زواجها ويبطله قانونا كمان يعني عشان تبقى عارف يعني وبيتحاسب في هذه المرحلة على طول الأب والزوج المأذون كمان مش تبقى عارف فلأن وجودها معاه هيبقى زنا هتيجي تقول بقى طيب ما انا كده هأذي أبويا فأقبل وخلاص يبقى راضيت على طول كده يقول لي ما هي حدود العلاقة بين الأخ والأخت آه، في فترة آه، عقد نكاحهما آه، في فترة عقد نكاحهما يعني قصدك كتب الكتاب يعني لو كان قصدك في في فترة كتب الكتاب كتب الكتاب زواج و يجوز له ان يفعل كل شيء زي اي واحد متجوز كل شيء حتى ولو وقع عليها ولو وطأها يطلع بقى اب يزعل ويقول لي إيه؟ في بيته في بيته يبقى ما تكتبلوش يا حلو في بيته يبقى ما تكتبلوش لأنك يوم أن عقدت له فقد ملكته فلا تلومن إلا نفسك وعشان كده ده مبدئي يوم ما يكون لي بنت عايز تعقد اه يوم ما تيجي تاخدها على بيتك عشان تحمل وتشيل على طول فما يجيش يقول له ايه لا و- وحضرت مشكله بكده برضه دخل وجد العقد على بنته بيقبلها بقت مصيبه وجاي وجابهولي واخ وبيقبلها يعني ايه اخ ويقبلها يعني اخ مش بني ادم يعني ما يقبلها فجاي وزعلان قوي يقول لي دخلت بيقبلها ادي الاخ قلت له زعلان قال لي ايوه بيقب- بقول لك بيقبلها قلت له بس زعلان قوي ليه وليه بقى اللي انا قلت له بس دي قلت له يا ابني دي مرات شرعا ودين مراته يا حبيبي اجاب وقبول وانت رضيت وحدد لها مهر مقدم ومؤخر خلاص يقول لي لا الدخله شرط مين اللي عملها شرط يا بابا مين اللي مين مين اللي قال ان ان لا يحل نكاح الا بعد الدخله مين اللي قال كده مجرد ما عقدت بقت مراته لانه قادر ياخدها تحت باطه ويروح يخش عليها يقول لك أنا دخلت هتعمل له حاجه بلاش كده وكده يسافر ويبعت ويقول ابعتوها لي تبعتها له ولا ما تبعتهالوش آه، هو انت فاكر اللي بيحللها له ليله الدخله الطبله والزمره هم دول بيحللها له هي بياخدها ليله الدخله بايه؟ بايه؟ ب- بعقد جديد ولا بنفس العقد القديم هو ده اللي حللها لك فانت يوم ان عقدت له ملكته شوف تعبيري يوم ان عقدت له ملكته بس فلا تلومن الا نفسك فيباح له يشوفها لابسه يشوفها مش لابسه يقبلها يحتضنها يفعل الى الى الى اخره كل ده جايز وما فيهوش اي شيء حرام الفارق إنها وهي في بيت أبيها لها أن ترفض تقول له لا ولا حرمة عليها تقول له لما تبقى تجهز لي مكان ولا حرمة عليها أما وهي في بيته فلو أبت ظلت الملائكة تلعنها وحل عليها غضب الله هو ده الفارق لكن حلال وحرام كل شيء له حلال تيجي تعيط تصوصو انت اللي عملت ده فبقول لك فلا تلومن الا نفسك فشوف بقى تملكه ولا ما تملكوش فان ملكته ما تتكلمش ما تتكلم خايف من دي يبقى بداية قول له يا ابني عايز تعقد لما تيجي تخش مع السلامة هي كده بس فلا تلومن إلا نفسك ده في بصدد هذا السؤال في هذا قدر كفاية التي وردت إلينا آه، بيقول لي كيف والله هو مالك السماوات والأرض عندما قال لإبليس أن يسجد لآدم رفض إبليس وكيف بعد أن طرده الله من الجنة دخل إليها ووسوس إلى سيدنا آدم والذي قال هذه الأسئلة هو واحد شيوعي وأريد الرد عليه الشيوعي اللي قال لك هذا الكلام الرد عليه في منتهى اليسر والبساطة في قضية علمية لازم أفهمها لك وفي واقع سهل جدا إنك ترد عليه بيه القضية العلمية إني لابد يا أخوانا إنكم تفرقوا بالنسبة لصفات الله بين الرضا والإرادة دي مسألة بتعمل خلط عند كثير من الناس بين الرضا والإرادة الإرادة لا يقع شيء في ملك الله لا يمكن والله لم يرد كل ما يقع في ملك الله من خلال إرادة الله اوعى تقول ان في حاجة خارجة عن إرادته حتى عصيانك حتى عصيانك الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك الحرية في أن تطيع وأن تعصى فأراد لك الحرية فإذا عصيت فما خرجت عن إرادته وإذا أطاعت فما خرجت عن إرادته ثم بين لك بعد أن أراد لك الحرية أنه يرضى منك الطاعة ولا يرضى منك المعصية فإبليس ما خرج عن إرادة الله ولكنه خرج عن رضا الله فهذا الذي يقول لك إن الله ملك السماوات والأرض كيف جاز لإبليس أن يعصاه قل لأن الله سبحانه وتعالى منحه الإرادة فهو أيضا لم يخرج عن إرادة الله وبين له أنه بعد أن أعطاه الإرادة بالضبط زي ما تقول له كده أنا في بيتي وأنا رب البيت هاجي أقول لابني اعمل اللي أنت عايزه فلو جه كسر شيء خرج عن إرادتي ما خرجش عن إرادتي ليه قال له اعمل اللي أنت عايزه بس أنا باجي في النهاية بقول له فإن أصلحت فأكون راضي عنك وإن أسأت فانا اكون غير راضي عنك وهيجي وقت وعاقبك فيه لكن لحد ما يجي الوقت ده اعمل اللي انت عايزه زي ما بعضنا بيقول لي لابنه كده انا لا هقول لك ذاكر ولا ما تذاكرش انا هسيبك بس حسابي معاك امتى اخر السنه فلو لعب ما يقدرش يقول انا اتحديت ابويا ولعبت لا يا حبيبي ده ما خرجش عن ارادته لان هو الله اعطاك هذه الحريه لكن تقدر تقول انا خرجت عن رضاه وتبقى عارف انه في النهاية هيعمل ايه هيعاقبك ده الملحظ العلمي او ده المفهوم ال- العلمي فهي نفس القضية هذا الذي تكلم معك اشمعنى ابليس اشمعنى ابليس قال لا طب ما تقول له اشمعنى ابليس طب ما عبد الصبور وعبد الحميد في المسلمين بيقفوا يسيبوا الدين ما لله ملك السماوات والارض يعني سايبهم ليه وهم لما عملوا كده يعني خرجوا على ارادته وخرجوا عن قدرته اشمعنى ابليس تقول له ما انت اهو جحد وسايبك برضه ما تخافش فانت مش خارج عن ارادته لكن خرجت عن رضاه وهيجي يوم ويحاسبك على هذا وهو وقته وبطرس وجرجس وحنا برضه سيبهم ليه ف وده اللي بترد عليه آية القرآنية يا أيها الإنسان ما غرك بربك ليه الكريم آه، من كرمه انه ارجعك حدد لك يوم حدد لك يوم هذه هي المسألة فكون ان ابليس يعصى الله هو ما, ما بهذا لم يخرج عن ارادة الله لان الله هو الذي منحه الاختيار كما منح الاختيار للانسان وزي ما قلت لك زي الاب اللي بيمنح ولله المثل الاعلى الاختيار لابنائه خلاص خلاص بس هذه مسألة طيب الم- القضية بقى اللي عملت شغلانة بين الناس ان هو طرد من الجنة طيب كيف طرد من الجنة ووسوس لآدم في ال- الجنة ف... وقعدوا بقى ي... ي... ي- يعملوها شغلانة طب ودخل الجنة ازاي ده اللي جعل بعض اهل العلم ينحوا ان الجنة دي كانت عبارة عن مكان مخصص له في الارض وليست هي الجنة المعنية وهي جنة الاخرة فسهل جدا ان يخشها ولا اشكال في هذا والبعض الآخر أبى هذا وقال الجنة اللي كان فيها جنة الآخرة بدليل ان خلعت عليها صفات هذه الجنة فانك ف- لا لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى خلاص فدي صفات الجنة فهي جنة الآخرة طيب بدم جنة الآخرة دخلها ازاي بعد أن طرده الله سبحانه وتعالى منها قال الرد بسيط جدا ان الوسوسة لا تقتضي اجتماع الموسوس والموسوس له في مكان واحد فسهل جدا سهل جدا وانت قاعد فوق ومن تحت يوسوس لك ايه المشكلة يا علي وانت قاعد فوق يوسوس لك قول له بالضبط تعالى بس هتقول له هديك مثال بسيط جدا إز- هديك مثال بسيط جدا ازاي تبقى او يبقى مثلا وزير مثلا أه، هفترض كده قول له ازاي بيبقى وزير في قاعة آه، مثلا مدينة نصر ها وبيبقى عندك في البيت فين في التلفزيون عن طريق ايه يا اخويا الارسال فهي ال- الوسوسه ارسال اسير بيجي لك وانت قاعد برضه ايه المشكله يعني فلا يقتضي اجتماع الموسوس والموسوس له مساله يعني ما هياش آه، آه، صعبه بي- بيقول لي هل يجوز للمرأة أن تكشف زينتها لزوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها بالطبع لا بالطبع لا لأن دول زيهم بالنسبة لها زي أي راجل زي أي راجل جوز أختها في لحظة يطلق أختها وبعد انقضاء العدة يعمل إيه؟ يتجوزها وزوج عمتها وزوج خالتها نفس الحكايه زي اي راجل تاني ايه اللي هيفرقوا على اي راجل تاني بل الشرع عشان تبقوا عارفين يعني شدد في حق هؤلاء زوج الاخت وزوج الاخ ها و... و... وابن العم وابن الخال وزوج العمه وزوج الخاله ودول كلهم بيندرجوا تحت الحمو اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الموت لان التبسط مع هؤلاء بيكون يعني كبير قوي ودخولهم البيت في عدم وجود الراجل بيبقى امر طبيعي امام الناس فالمراه مش هتقعد قلقانه ولا خايفه فتعمل ليه عزاء لو جو- جوزها شيء طبيعي ان يلاقيه موجود في البيت ايه المشكله يعني بخلاف واحد غريب هيقول لها ايه اللي جاب ده هنا بس فزيه زي غيره والتعامل معاه زيه زي أي رجل اجنبي آه، بتقول لي انا فتاه منتقبه أسأل هل يجوز أن أذهب وحدي إلى المسجد لأحضر درس علم بين المغرب والعشاء بدون محرم بالطبع أه وأنت مسافرة ما فيها إشكال أو صحبة أمنة ما فيها إشكال والحديث واضح لا تمنع إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن فلو أنت جاء علشان غرض انك تحضري درس علم مفيش مانع ان شاء الله ولا شيء في هذا ان شاء الله تعالى فبتقول لي مع الالتزام التام باللباس الشرعي وغض البصر اثناء الذهاب الى المسجد لا شيء في هذا ان شاء الله بس طبعا بيشترط اذن الولي ما تفسير قول الحق سبحانه وتعالى قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا فهل المقصود من تقي اسم رجل موجود في هذا العصر وكان فتالا فلما رأته استعاذت أن يكون هو أم هذا غير صحيح طبعا اللي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا في تفسير باطل وتعبير واضح في هذه الآية وهو إن تقي كان اسم رجل آه، كان فاسد وكان زير نساء وما إلى هذا فلما رأت رجلا مقبلا عليها في خلوتها اعتقدت أنه هو فقالت إني أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا لو أنت تقي الفاسد ده فأنا ب- بستعيذ بالرحمن منك وبقول ده تفسير باطل والتفسير الصحيح قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فلا يستعاذ بالله إلا مع التقي فالتقي هو الذي تذكره الاستعاذة بالله بربه وتجعل